عليكم ورحمة الله أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد هذا بمشيئة الله عز وجل هو درسنا السابع والخمسون في سلسلة شرحنا لأحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه فتح الباري في شرح صحيح البخاري اللهم ارض عن سلفنا الصالح الذين نقلوا لنا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعتبر الدرس الثاني ان شاء الله رب العالمين في كتاب التفسير الذي اورده الامام البخاري حيث اورد بضع آيات من كتاب الله عز وجل كعينات من صور ذكر فيها أحاديث صحيحة للمعصوم صلى الله عليه وسلم سوف نتعرض لهذه الآيات إن شاء الله رب العالمين وبذلك نقول بفضل الله عز وجل قد حصلنا على أمور ثلاثة في كتاب الترتيب أولا نكون واظبنا على سلسلة شرح الأحاديث الصحيحة للبخاري رضي الله عنه وبالتالي توضيح ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في علم الحديث والحديث نفسه ثم نستفيد ايضا من تفسير بضع ايات من كتاب الله عز وجل على قدر ما ييسر الله لنا سبحانه وتعالى ويفتح علينا وعليكم اللهم افتح علينا وعليكم فتوح العارفين يا رب العالمين الامر الثالث هي امانه العلم التي يجب ان ننقل فيها كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاه والسلام الى عباد الله وتلك امانه اللهم اجعلنا من الحاملين للامانه الموصلين لها المحافظين عليها المطبقين لشرع الله يا رب العالمين. ثم آه كما نقول دائما مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامه ولا مبدلين كما كان يرحب المعصوم صلى الله عليه وسلم. ويفرح الواحد منا كلما راى نفسه او المسلم او المسلمه كل ما يلاقي نفسه مواظب على دروس العلم وحضورها والاستماع اليها يفرح لاسباب ثلاثه. السبب الاول كما قال لنا اهل المعرفه ان اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك. يعني عايز تعرف مقدارك عند الله مكانتك عند رب العباد شوف حطك فين وما دام وضعك محبا لدروس العلم ومحبا لمجالس العلم فان شاء الله الله كريم سوف يتقبل ويغفر الذنوب باذن الله ان اردت تاخذ الظلم للكويس ان اردت او ان كنت تريد معرفه معرفه آه يعني ما ما لك عند الله إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك تنظر فيما أقامك كثير من الناس يقيمهم رب الناس في طاعته وكثير من الناس أيضا يقيمهم الله عز وجل ليس في معصيته فحسب ولكن في أن يعصي وأن يجعل غيره يعصي يعني زي بالظبط ايه يبخلون ها ويأمرون الناس بالبخل هو بس بخيل لا ده يبخل ويخلي الغير يبخل يبخل بطاعة الله ويجعل الآخرين يبخلون بطاعة الله تخيل أنت أن الله عز وجل بعمل العبد وكسبه أقام واحدا منهم طبالا خلف راقصة أين أقامه؟ أفي طاعته أم في غير طاعته؟ صعب ولا سهلة؟ صعب نسأل الله أن يتوب على الجميع. سواء هم يقنعوهم أن ده فن أو فلسة أو مش عارف يقنعوا براحتهم. لكن هل هذا عمل مشروع؟ خلاص. لأن الله أقامه في معصيته. إذا هذا العبد بكتفه هو. أصل واحد يقول لك طيب خلاص يا عم الحاج ما أنت وضحتها أهو. أنت مولانا مش بتقول الله أقامه، أيوه الله أقامه بعمله. يعني هو لو ساب الطبلة وجه مع الآتين إلى المسجد ليسمع كلام الله هل يجد على باب المسجد ملائكة تمنعه من الدخول في رحمة الله وفي بيت الله؟ والله في ملك من الم... أو شيطان من الشياطين جروا من جيده وأخذوا ليجلس خلف الراقصة عشان يصلي. معقول الكلام ده؟ ممكن هذا كلام لا يعقل. العبد مكسب العبد بكسبه واكتسابه لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. مش حاجه اسمها ايه؟ اسمها ان ربنا ما دام قدر لما ربنا يريد عليا بالعباده يهديني لا ان لله عبادا اذا ارادوا ارادوا يعني العبد يريد توبه وقلنا لحضراتكم من قبل ان توبه العبد تقع بين توبتين توبه العبد تقع بين توبتين من الله سابق علم الله ثم توبة العبد ثم قبول الله للتوبة إذا توبتك أنت وقعت من إيه؟ بين توبتين كما وضحت المثل من قبل من جمعتين وقلنا على البيت اللي كان هيقع خلي بالك ضربنا المثل بالإيه؟ بالبيت اللي هيقع وبعدين المسؤول عن الإسكان بعت إيه؟ السيارة عشان تنقل السكان بإيه؟ بأمتعتهم بعيدا عن أثر الإيه؟ السقوط الملوي اللي هيحصل للبني اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان تلكأ البعض البعض تلكأ نعم ولا بتاع ولا حاجه زي الحديد اهو ايه يعني لما السقف يوقع له شويه تراب ادينا قاعدين والتاني قال لك لما نلاقي بقى السقف بدا يقع اكتر هنبتدي ننزل والنوع الثاني قال يا عم البكر يبقى بس اللي طلع الاسكان بس عايز يطلعنا من البيت عشان يبيع الارض ده واخد راسه من صاحب البيت خلي بالك فقعد متلج في نوع ملقية أنا عم احنا نفهم أكثر من بتاع الإسكان ها؟ أنا فهمش احنا ننزل يبقى نقسم وهي أقسام ثلاثة بس مسؤول الإسكان بقى قال فيما قال إن الشقة نمرة ثلاثة والشقة نمرة تسعة مثلا يعني دول ما تخبروش أهلها لا دول تاخدوهم شاءوا أم أبوا وفوق العربيات في المتاع بتاعته يقول لك بصراحه بقى واحد منهم ابن اختي والثاني ابن عمتي ولله المثل الاعلى الله عز وجل اسكننا في الارض وجعلنا خلفاء عنه عز وجل وارسل الينا رسولا صلى الله عليه وسلم يا جماعة انتوا مش معمرين في الدنيا انتوا مش اهل تعمير فيها ده انتوا ضيوف والضيافة سوف تنتهي عن قليل والمأدبة سوف تفرق تخلص شال الترابيزة باللي عليها فمنا من امسك في الدنيا بتلابيبه بايديه واسنانه لا ازاي الدنيا عامل في احلى منها لا الدنيا تهدم عليك وقاعد ماسك بايديه واسنانه فيها ونوع ثاني على سطر وسيب سطر يوم يروح للشيخ عمر ويقعد سنه لا مش فاكر التلفات ده لسه الصحيح البخاري ايه اللي مزعلك؟ ما تعرفش هو عايز ايه تكلمه صحيح البخاري يقول لك بس لو حديث غير كده تكلمه في الغزوات والجهاد يقول لك يا عم الجهاد ايه بس احنا احنا بس بنجاهد واحنا طب يا سيدي كلموا عن الحلال والحرام يا عم حلال وحرام ايه الدنيا مليانه والحرام عايزين بس هو لا يريد ان يسمع ولو علم الله فيه خيرا لاسمعه ولو اسمعه لولى نسال الله ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه نوع ثاني بقى صبر في الصبر نوع ثالث يقول لك لا يا عم انا اعمل لاخرتي الحق ويبرمج حياته على دروس العلم شو لما تعود على تفريغ وقتك لله عز وجل في درس العلم خلاص تلاقي امور انتظمت خلاص هل الدنيا توقفت لان تعطلت ساعة لله؟ بل على العكس انت عندما تعيد حساباتك تندم على سنوات مضت في غير طاعة الله بل اولى تقول لا بقى اعمل لها ايه؟ عمليه موازنه اكثر من الحسنات حتى تمحى السيئات. الاثنين قرايب مسؤول الاسكان اللي خدوهم دول. هو لم يحابيهم ما حابهمش لا هو بلغ الكل هو بلغ الكل ان البيت قال للسقوط بس عشان سابقة أعمال للساكن بتاع شقة ثلاثة والساكن بتاع الشقة نمرة تسعة دي سابقة أعمال ها علم المسؤول ان الشقتين دول السكان دول يعني ناس آه، قريبين منه بأعماله فأخذهم إليه قصرا وهم دخلوا إليه محبة ولله المثل الأعلى بعملك يحبك رب العباد سبحانه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى إيه؟ حتى أحبه هو ربنا بيحبه يرسل بقى. فلا أخذوا عنده خلاص أخذه في رحابه فأقامك في طاعته فاحمد الله في درس العلم أن أقامك في مجلس العلم وفي طاعة الله النقطة الثانية إيه؟ النقطة الثانية أن هذه المجالس الجنة ليست في الدنيا ولكن فيها صورة في الدنيا فقط اللي هي إيه؟ مجالس العلم إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله قال مجالس العلم رياض يعني آه، يعني حدائق بساتين لكن رياض الاطفال تدخل تلاقي من فوق 80 عيل يا عم فين رياض الاطفال مش هناك 80 عيل في روضه مش روضه ها ده انا اراها شيئا اخر عيل قد كده 80 عيل محشورين نصه قاعد ونص على الارض والتلت يقول لك روضه رياض الاطفال فانت بقى هنا في المسجد وتميز روضه من رياض الجنه فالرسول لما يقول لما تلاقي الرياض بتاع الجنه الارتع بدري ده تعالى اوام شمس عبير الجنة نمرة ثلاثة بقى في مجالس العلم البقى في نهاية المجلس والملائكة السياحين السيارين اللي قاعدين يسمعوا الدرس دلوقتي يصعدوا لرب العباد وهو العليم الخبير على ما تركتم عبادي تركناهم يسبحونك ويذكرونك يا رب ماذا يريدون؟ الجنة هل رأوا الجنة؟ لا يا رب ما بالكم لو رأوها يسبحوا أكثر يذكروا أكثر يعبدوا أكثر بما يستعيذون يستعيذون من النار هل رأوا النار؟ لا يا رب ما بالكم لو رأوا النار يا ستار يا رب لكن يعملوا أكثر وأكثر يستعيذوا أنا قلت لكم يا ملائكتي أني أعطيتهم ما يطلبون وأمنتهم مما يخافون يقول ملك لأن الملائكة دول أمناء على وحي الله يا رب إن فلانا ليس منهم ده واحد جاي بس يعني جاي عارف إن فلان اللي عليه ألف جنيه ده بيتواجد كل يوم اثنين مع الشيخ عمر راح يصطاد هناك يعني مش جاي اثنين ده وقعد زهقان وكل شويه بص الساعه بص هو لسه ما قال ايه ده؟ هو ما قالوش حاجه قرأت مش عارف ان الناس وراها مصالح يا عم اللي هنا ما لهمش مصالح الا الله ملاش مصلحة نبيك واحد تاني جاي يعني انت عارف قاعد بس شغلته بيركز على حتت معينة قاعد يكتب سجل طالب فيه طب انا بروح فين؟ يطرد قال لا، حتى اللي قاعد يكتب التقرير ها؟ ها؟ صريحة دي أ- أشاور عليك؟ قلت احسن دلوقتي يعني انما الوضوء فقط المهم سبحان الله العظيم ال- الفلان ليس منهم انما جاء في حاجه الله حاجه دنيويه جايه عشان لا عشان يضر بالشيء يضر باللي حواليه يضر بالمسجد يسعى في خرابها ما هو عايز ي- منتبه يذبح خلاص اعظم منتبه ان تخرب بيوت الله آه، سبحان الله فلا اله الا الله قال لا هل يحرمه رب العباد من الخاص لا عمدا فعلت عمدا فعلت عمدا فعلت انا الرب الوفي غير الخليل الرحيم غير الغضوب هم الجلساء الصالحون لا يشقى بهم جليسهم ابدا يحشر معهم يوم القيامه أرى ها بس ايه لابد ان الله عز وجل في سابق علمه ان كاتب التقرير ده ربنا يتوب عليه لان مره في مره يعني هو مش حذر برضه يعني البني ادم برضه مسلم وهو مسلم وراح حد السنه دي واعتبر السنه اللي فاتت ولا التاريخ عمرته يعني يبقى فاكر المساله مفيش مشاكل وهو يصلي معاك وبيدعي يقول يا رب ما هو خد يرفع ايديه لما يرفعش ايديه يقول لك "أما انت مش معانا ولا بترفع ايديه الله ارفع ايديك عشان تروح تجاهد فسبحان الله ألفوه الجلساء الصالحون لا يشقى بهم جلوسهم أبدا فليس لنا من شرح صدر إلا في مجالس العلم كده أنت تخرج من باب المسجد يعني طول اليوم طول الأسبوع أنت بتشوف الصور اللي بتشوفها ولذلك كلما أكثرت من مجالس العلم كلما أكثرت المدد إلى القلب قال عامل زي التغذيه السليمه واحد يكون استاذ بتاع التغذيه وقاعد يحط برنامج عارف كام جرام بروتين كام جرام مش عارف ايه كام جرام وقاعد ايه وقاعد واحد يغذي الولد يطلع الولد قوي البنيه ليه لان التغذيه بتاعته صحيحه هكذا القلب في مجالس العلم يغذى يغذى ان القلوب لتصدع وما جلاؤها يا رسول الله قال ذكر الله والاستغفار وإن القلوب لتعرى وما زينتها إيه زينتها يا علماء المسلمين؟ هل زينتها التقوى واتقون يا أولي الألباب التقوى تزين القلب والقلب محط نظر الله والوجه محط نظر العبد لازم انت تجيب المسجد لازم ثيابك نظيفه وجهك نظيف ليه؟ لان ده موقع محط نظر الناس لازم تاخد بالك من القلب لان ده محط نظر رب الناس يعني انا مش هنظر على شكلي ثقيل رف- سمين نحيف طويل قصير احول اعور اعمى مو- لا لا لا الله لا ينظر الى هذا ينظر الى ايه؟ الى القلب فلازم تست- تبقى دايما حافظ قلبك ايه؟ ان الله ينظر اليك ان الله عز وجل ناظر اليك اللهم يا رب العالمين نظف قلوبنا وطهرها من النفاق ومن الفسق ومن الفجور ومن الطغيان ومن الذنوب واملأها حكمة وإيمانا يا رب العالمين. آه، أول آه، احنا انتهينا يوم ال- الاثنين الماضي من مقدمة عن التفسير وعلم التفسير وفاتحة الكتاب أم القرآن وأم الكتاب الفاتحة سبع المثاني هذا ان شاء الله الامام البخاري معنا في سوره البقره حيث اورد بضع ايات اورد فيها بضع احاديث عن الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. اول ايه ذكرها الامام البخاري اللي هي آه، وعلم ادم الاسماء كلها قصه ابينا ادم جاب الكلام ده الايه دي بخصوص آ- حديث ايه؟ بخصوص حديث الشفاعه. هنورد حديث الشفاعه يعني بالمعنى عشان ل- لان انتوا حافظين ان شاء الله وبعدين ارجع للايه الكريمه في سوره البقره. اولا يقول الحبيب في سوره البقره صلى الله عليه وسلم اي بيت تقرا فيه البقره يفر الشيطان منه يبقى البيت اللي فيه سوره البقره ما فيهوش شياطين يقول يا عم ده انا اقراه كل يوم وكل يوم الشياطين بتنطط في بيتك طب ازاي؟ لا لابد ان خللا ما في البيت لازم في خلل في البيت معين ان ظلما من احد الاطراف في هذا البيت لان في البيت ثلاث اطراف اب وام واولاد او اب وما على اب ابوه والجد ام وما على نفس القضيه وبعدين ابن وما تصل ابن وحفيد لابد ان فيه ظلم من اب لابنائه من ابناء لابيه من بنات لامهن من ام من- من زوجه لزوج من زوج لزوجه في خلل ما وطالما ان هناك خلل هنا يعشش الشيطان لان الشيطان كما قلنا ابليس ينصب كل ليله عرشه على الماء ويجمع ابناءه من منكم صنع صنيعا اليوم اضع على راسه التاج مين عمل مصيبه هو الحاجه الحلوه عند ابليس ده ايه مصيبه مين عمل اعظم مصيبه عشان اضع على راس التاج يقول ابن له ظللت وراء فلان حتى اخر وقت الصلاه مصيبه فلا غدا يتوب ده مش مصيبه كبيره دي ظللت وراء فلان حتى آذى فلانا آه بكرة يندم ويعرف ان الله حقه يرجع ضللت وراء فلان حتى شرب الخمر غدا يتوب يا خلاص بل ايه اللي- قال ابن له ضللت وراء فلان حتى قاطع اخاه او خاصم اخاه او طلق زوجته وانت ابني حقا انت ابليس ابن ابليس نقي بيور يعني 100% 100% فيقوم فيلتزمه يلتزم يعني ايه؟ يحضره ابن حبيبي والعياذ بالله رب العالمين ابنه يعني المفضل قوي أنت أنا سوف أضع على رأسك ليس تاجا واحدا وإنما عشرة يبقى نهاية أو أعظم ما يصنع إبليس يعمل إيه؟ يغرر ما بين مسلم وأخيه يوغر صدر مسلم ناحيه اخوه يخلي الراجل يكره مراته ويخلي الست تكره جوزها والكراهيه تدب في البيت وما دام الكراهيه دبت تصير حسناتك سيئات مش الحسنات عند الله يعني حسناتك ومحاسنك اللي بقت عندك اللي انت بتعتبر نفسك كويس فيها تصير عند زوجتك الكارهه سيئه وتصير محاسن زوجتك السابقه تصير سيئة يجي لي راجل يقول لك والله يا مولانا وليك عليا حسان يا شيخ انا اشوف مراتي قدامي يعني احب اشوف العمى وما اشوفهاش لسه عين ما هو اكيد ان الشيطان قد دخل نفس القضيه بالنسبه للسيف والله ان كرهت زوجة زوجها او زوج زوجته ربنا جعل للامر مخرج بعد طرق كل الابواب النصيحة والقدوة وتقوى الله وأكل الحلال وبعدين هجر في المضجع وبعدين ضرب بالسواك ها؟ ده حكم من أهله وحكم من أهلها يريد أن الصاح يوفق الله بينهما بس ما يكونش قصد الحكمين إنهاء المسألة وخلاص يجي الأخ أخوها هو مش عايز تتطلق مش عشان خوفا على أخته ده خايف ان لو اتطلقت هتيجي عنده وعارف مراته وعارف كويس قوي اللي هيحصل فعايز عامل ظبط زي بالظبط ايه؟ يعني عامل زي القوى العظمى لما تحب تقعد العرب مع او المسلمين مع اسرائيل لا لا ما اخوات اخوات العب مع بعض لا العب مع بعض يعني ايه؟ يعني اسرائيل العب مع بعض خلاص فاهم. فعايز يعني اي حاجه عشان يشيل دماغه من المشكله لا اللي يريد بصدق اصلاحا يوفق الله بينهم ما حصلش التوفيق خلاص يتم الطلاق في هدوء وذلك لا ارى من الرجوله أن تطلق زوجة عن طريق المحكمة لا أرى من رجولة الرجل أن يطلق القاضي زوجته منه بعد سنة واثنين وثلاثة ويحرمها من النفقة تبتدي ترفع قضية نفقة نفقة عزة ونفقة متعة ونفقة للولاد تبتدي يقدر الأب دخله كام 500 جنيه طب ليها 50 جنيه تبتدي تعمل استئناس ليس هذا من الإسلام لا في الطرف ده ولا في الطرف ده والقاضي غلبان قدامه السندات ولا ست هذه بس اثباتا ما يقول لك ليش؟ ما عندناش اثبات هو الثاني برضه م- م- م- المحامي بتاعه يقول له انت بس طلع نفسك من الشركه اللي انت فيها مع مع, مع صاحبك دي وخلاص وساعتها هي مش هتلاقي حاجه هتلاقي دخلك ايه 30 جنيه كلها 15 جنيه سبحان الله هذا الانسان ماذا يقول لله يوم القيامه؟ ها؟ يقول ايه ربنا؟ ده انت لو عندك موظف يا شيخ اشتغل عندك 10 سنين ويجي ماشي مش ممكن تمشيه كده ايد ورا وايد قدام تعمل له تامينات تعمل له انعاشات تعمل له الله ولا سبحان الله تمشيه كده ده هو ماشي يا اخي لو مش مامن عليه بتقول له خد يا اخي القرشين دول عين نفسك لغايه ما ربنا يفكها عليك بشغلانه ثانيه عند غيري فما بالك بمن افضت اليك وافضيت اليها رايت منها ما لم يرى ابوها صح ولا مش صح؟ سمعت منها ما لم تسمع امها او ابوها لا ابوها سمع كلام معين ولا امها انت سمعت والكارثه ان تخرج الاسرار بعد ذلك وتصير خيانه عند الطرفين اليس هذا بيت تعشش فيه الشياطين اي ظلم يقع على النساء حقيقه في مساله قضايا الطلاق يؤلمني كثيرا مثل هذه الامور انا لا ارى رجوله في رجل ترفع عليه زوجته كيف يعيش رجل مع زوجته تكرهه إذا خلاص وصلت الامر قعد اهداها يا ست عيب يا ست لا يا ست خلاص كرهت ربنا قال ايه؟ دخل رجل على ابن عباس هو وزوجته فقص كل منهما قصته عايزين يصلحوا يعني قال له يا رجل يا رجل قال نعم قال له اصبر عليها والتصبري عليه يا امة الله قال حاضر يا ابن عباس مش شويه دخل اثنين تانيين راجل ومراته اتى حكايته هي قصه قصتها تفرق ابن عباس بينهما خلاص اللي قاعدين على الله ما هذا راجل وست وده راجل وست تقول الاولاني اصبر وتطلق الثاني قال بقول الله عز وجل الاولاني ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما ابن عباس سد الشفافيه ان في سنه خير في الاثنين فلو صبر ده على دي ودي على ده هتصطنع الحياه طب والثانيه الحاله الثانيه قال قرات قول الله ان يتفرقا يغني الله كلا من سعته وصل الحاله انه شايف ان ما ينفعوش لبعض طلبت زوجه رايت انت منها لا تريد ان تعيش معك وبعدين قالوا وزروا عليها ان كانت تطلق لا لسبب قاهر يعني قال صلى الله عليه وسلم أيها امرأة طلبت الطلاق في أيما بأس يوم بس يعني إيه؟ مش مش بسبب قول يعني حرام عليها رائحة الجنة المختلعات هن المنافقات ده تأثر من النار المختلعات اللي ايه اللي هي لسبب تافه تقول لا لا لا انا جوزي راجل مش لابس راجل مش عارف مش اتيكيت راجل الكلام ده تهريج سبحان الله قال لي بقى تخلع نفسها منه تديله كل اللي عايز وبعد ان تخلع نفسها منه ويطلقها القاضي المسلم يوم القيامه في الدرك الاسفل مع عبد الله بن ابي وفرعون وهامان وابي بن خلف ان طلبه الطلاق في غيرها سبب ظاهر لكن لكن هل زواج الرجل باخرى سبب قوي بطلب الطلاق برضه عشان برضه ده بالمره ده احنا عدينا على الحته دي يبقى ما نسيبهاش ها؟ لان في حاجات كده بتجري من تحت المر اولا كما اباح الله عز وجل للرجل التعبد اباح للمراه طلب الطلاق للضرر عشان ما يبقاش فيه ظلم ولا تنظر الى المجتمع الان كما قلت من قبل سوف يأتي زمن على المجتمع المسلم سوف ترضى المرأة بربع رجل مش بنص بربع قلنا تجاوز مع ثلاثة ماشي هيجي الله أعلم يجي دلوقتي يجي بعد 50 سنة بعد 200 سنة على عهد أولادنا على عهد أحفادنا دي مسألة لأن الإسلام نزل لتشريع للعالم كله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هنزلش اللي سنه 93 ما حدش قادر يتجوز ربع واحده مش الست تاخد ربع واحده ده رمي جري ياخد ربع واحده يقول لك الشبكه بتاعتها ب 20000 والمهر ب 40000 والمؤخر ب 50000 طب ربع الكلام ده ما ينفعش يبقى هو ما يقدرش يتجوز ربعها حتى سبحان الله فالزوجة أباحه الإسلام لها أن تطلب الطلاق للضرر والضرر ده قياسي الضرر عند عائشة غير الضرر عند الزيدة والضرر اللي وقع على الزنا غير الضرر اللي وقع على كريمه صح ولا لان الضرر قياسي واحده ست عندها اكتئاب فاخوها بيقول لي المرأة اختي يعني بارك الله فيك اعزك الله غلي عليا وامي وصلتني عليها قبل ما تموت بس عندها اكتئاب عايزه بس تقعد معاها ولو ربع ساعه تكلمها كده طب يا ستي يا سيدي يعني نوع الاكتئاب ايه يعني بتصلي بتصوم بتتقي الله تعبانه مع جوزها عيال ايه المشكله يعني انا عارف المفتاح وهي كان عندها كلبين اه حاجات غريبه والله تسمع عدد عندها كلبين يعني بمبلغ قدره كلب عي الكلب الثالث عاد منه فجأة كده جاء قضاء الله الكلب النفس إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان من يرث الأرض ومن عليها بالله عليك مسألة قد وشفتك الاكتئاب لا لا لا دي تروح لطبيب نفساني أحسن أصل بتاع الكلاب دي ده مش تخصصي أنا بتاع بني آدمين أنا أقعد مع بني آدم يعني عنده مشكلة حقيقية في مشاكل غريبة سبحان الله فسورة البقرة ما تقرأ في بيت إلا وطرد الشيطان منه والإنسان الذي يشعر أن في حياته شيئا غريبا لا تفسير له يعني من, من لا سبب كده قعد أسبوعين مش طايق مراتي مثلا الست لا طايقة الراجل ولا طايقة العيال وكره روحها الواد الشاب يا عيني ما شاء الله اتخرج من هنا وبدا يشتغل او معاه وظيفه وعنده حاله من الاكتئاب الشديد مش عارف لها سبب. الحاله مصفوره وكله بيتعشى وينام وفي مشكله بس المهم في ضيق في امر غريب. المشاكل بتهب في البيت من غير سبب. انا شويه ملح على الكبرى تنقلب المساله الى خناقه. يبقى ايه؟ قالوا لا يبقى اهل البيت يقعدوا الواحد يمسك المصحف وتقرا سوره البقره كلها ان شاء الله رب العالمين ان كان هناك من عين حسود ان عين الحسود مؤثره كما قلنا من قبل ان العين لتدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر الراجل يجي اجله على على عين باذن الله سبب والجمل بعد ما كان ماشي على اربعه يدخل في القدر ناكل لحمته ده ايه؟ انتهى والعرب كان فيهم اهل حسد وكانوا معروفين يعني زي لما انت بتجيب مدرب اجنبي يدرب الفريق ده كان يجيبه عشان يحسد شغلته كده ياخد فلوس عشان يحسد ونص الفصة يا شطار يا رب طب الاسلام حل ايه في موضوع الحسد ده؟ اولا قال لك من الواجب من الواجب ان الحاسد يغتسل للمحسود ومش ممكن تحصل يعني انت عارف ان اخوك ابن امك وابوك طبيعته الحسد وهو يعلم عن نفسه هذا هو الحاسد قلنا كم نوع نوعين نوع يعرف انه حاسد ونوع مريض بس ما يعرفش يعني مريض بالحسد بس ايه؟ معرفش. قال من الواجب اللي بيحدث ده وهو عارف انه حصود والعياذ بالله. قال اذا بص بصه مش هي ونسي يقول ما شاء الله لا قوه الا بالله يروح الاول يغتسل بنيه ان ربنا يفرق من حسده من حسده. ان شاء الله يفرق. طالما ان ما فيش حد النهارده بيحسد وبيقول ان احنا عندنا 60 مليون قول مثلا عندنا 58 مليون حاسد يحسدوا بعض. مش يحسد يحسد روحه اي حاجه المهم لا حاجه يحسدها وخلاص سبحان الله انت بقى اذا تصادف ان الناس هي تدخل عندك من هنا تجيب له خساره تجيب من هنا ولا سيدنا الشيخ هو يطلع من هنا تقول يولع فيها حريقه لا ضربت الواد شتمت البنت عمرك ما ضربت بنتك ضربتها عمرك ما ما رميت يمين الطلاق رحت رامي يمين الطلاق يعني مسائل غريبه اول حاجه تعملها ايه؟ تدخل انت تتوضا وتقرأ المعوذتين وإذا أمكن فاقرأ سورة البقرة يفرض ما عندك من حسد عيالك بينفعوا بالليل اطفال عنده سنه واثنين وخمس وست سنين وينفع بالليل فجاه بدون سبب يوم على الواد على صرخه واحده قبل ما ينام كل يوم سواء اللي بيعمل كده ولا ما بيعملش يدك على راس ابنك وابنتك وتعوذهما بالله من الشيطان الرجيم من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ومن الشيطان الرجيم وتقرأ علي عليهم الفلق والناس المعوذتين 11 آية إن شاء الله لا يمسهم الشيطان حتى يصبحوا آمنين إن شاء الله رب العالمين برحمة الله ورعايته إذا احنا برضه بنحصن بيوتنا بالصلاة بالزكاة بالصدقة بالأمور الطيبة بالعمل الصالحات كل دي تحصين للبيوت خلاص يبقى هذا لنا في سورة البقرة خير كبير أي إنسان محروم من الخير ما يعرفش سورة البقرة وحفظها عمر بن الخطاب يقال أنه حفظها 12 سنة وعبد الله بن عمر حفظ البقرة في ثمان سنوات ازاي يعني؟ كانوا بطيئين الحفظ ولا ايه؟ لا هل كان لا يحفظ الآية التي بعدها إلا أن يعمل بالتي حفظها من قبل لأن يقال أن جمع العلماء ما في سورة البقرة من أوامر ونواهي وجدوا فيها ألف أمر وألف نهي كما قال الإمام القرطبي فيها ألف أمر وألف نهي لو عشان ينفذ الألفين دول ها سبحان الله فألف أمر وألف نهي وأنا قلت لك عن طريقة قراءة القرآن بتدبر تقرأ الصفحة وجنبك ورقة تقول الصفحة دي فيها أمرين فيها خمس أمور فيها أربع نواني وتقعد كده مع نفسك تاخد دول إيه؟ أنا بعمل كم واحدة من دول برتكب كم نهي من دول طب امتى بقى وهكذا توحيد الله لا اله الا الله وعلم ادم الاسماء كلها جاء بها الامام البخاري بخصوص حديث الشفاعه حديث الشفاعه تحفظونه يجمع الله الخلائق يوم القيامه فيما اورده الامام البخاري احنا لسه في صحيح البخاري يجمع الله الخلائق يوم القيامه وتقترب الشمس من الرؤوس ويتصبب الناس عرقا اللهم نجنا يومها يا رب العالمين منا من يصل العرق الى كعبيه ومنا من يصل العرق الى ركبتيه ومنا من يصل الى حقويه منتصف يعني ومنا من يصل العرق الى صدره ومنا من يغطي العرق شحمتي اذنه ومنا من يسبح في عرقه مين اهل العرق دول قال اللي ما تعبوش لله في الدنيا الست بتقول لك اصل الحجاب والخمار والنقاب ده بيخليني عندي حساسيه عشان بيعرقني طب يا ست مش عايزه تعرقها في الدنيا ان شاء الله هتعرقها في الاخره بس عرق عن عرق ها يعني لا تضيع حبة العرق عند المرأة المحجبة المنقبة الملتزمة بأمر الله لا تضيع هذه النقطة عند رب العباد سبحانه طب ربنا يعوضها ازاي؟ قال يضعها في ظل العرش يوم لا ظل الا ظله فاللي يتعب في الدنيا لله ويعرق في الدنيا لله ويكد في الدنيا لله ما يعرفش في الاخره. اللي يتعب في الدنيا يستريح في الاخره واللي استريح في الدنيا ياخد على دماغه في الاخره. فيجتمع الخلائق ويطول اليوم اليوم يطول قوي فيجتمع علماء الامم يعملوا اجتماع موسع ماذا نصنع؟ نعمل ايه؟ ايه الخروج من الموقف ده؟ نذهب لاحد يشفع لنا عند رب العباد. بايه؟ ببلاد الحساب. يا دوب بس عشان مجرد ايه؟ ان الحساب يبتدي. ومن طول ال... ومن شدة هذا اليوم وطوله يتمنى العباد أن لو ذهب بهم إلى النار أخف إليهم من انتظار هذا ال... ال... ال... المجهول الذي ينتظره. وقوع البلاء فيقول العلماء علينا أن نذهب إلى أبي البشر آدم خلقه الله بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة وعلمه الأسماء كلها زي الآية اللي بيفسر فيها الذي علم آدم الأسماء كلها سورة البقرة يا آدم يا أبانا قاعد يمدحوا فيه ربنا خلقك بإيديه ونفخ فيك من روحه واسجد لك الملائكه وعلمك الاسماء و و الى اشفع لنا عند ربك قال لست لها ليه؟ قال لا لست لها لقد نهاني ربي عن الاكل من الشجره فاكلت يا عم ربنا تاب عليك ده احنا بقى اي حاجه كل حاجه عايزينها ماشي اي حاجه يا عم ما خلاص هو ما زال يذكرها رواية الإمام مسلم والترمذي ما ذكرت الذنب قال لست لها وخلاص لست لها طب وبعدين رحت فين؟ قال إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله من قط ولم يغضب مثله من بعد اذهبوا إلى ابن نوح يا نوح يا أفضل الأنبياء عمرة يا يا يا يا يفضل يمدحوا فيه اشفع لنا عند لست لها ليه؟ قال دعوت على قومي يا عم ما كانش له ما نفعش طب نروح فين فين أبو الأنبياء؟ روح لأبو الأنبياء إبراهيم أنت بقى خليل الرحمن وأنت بقى من اتخذك الله خليلا وأنت بقى أبو الأنبياء و... لا لست لها لقد غضب رب اليوم غضبا لم يغضب مثله من قبل ولم لقد كذبت في حياتي كذبات ثلاث يعني ما كانش بيكذب ولا حاجه قال آه، ان الراجل يعني آه، اساله كبيرهم وحاجات في معارض الدعوه
اه طيب يعني نروح فين؟ قالوا كريم الله موسى هو يكلمه بقى يا كريم الله كلمك الله بقى يعني كلم الله موسى تكليما واصطفاك على الناس و- ولست لها ليه؟ انا أنا قتلت الراجل المصري وعملته وسويته لا لقد غضب ربي ذهبوا الى روح الله يا عيسى
وسيدنا عيسى يا روح الله اظن انت بقى يعني معجزه الله بقى و- آه، كلماته التي القاها الى مريم وروح منه قال لست لها ولم يغفر ذنبا انا لست لها اين انتم ممن قال انا لها انا لها ازاي انتوا سايبين وقاعدين بس تخبطوا على الابواب اللي مش مظبوطه بسرعه قدام الرئيس اذهبوا الى اخي محمد عليه الصلاه والسلام يا محمد يا خير خلق الله يا خاتم رسل الله ها تعالى اشفع لنا عند ربك قل انا لها انا لها من عنده اذن مصدق فيسجد تحت يقول لي هو نفسه يحكم فاسجد تحت العرش فيفتح الله علي من محامده ما لم يفتح علي من قبل يعني ربنا يديله كلام ما يعرفش يقول قبل كده قل يا محمد أما كفتك الصلاة أما كفاك القيام أما كفتك العبادة أما كفاك الصيام أما كفاك القيام والتهجد حتى تورمت منك الأقدام يا خير الأنام سل تعطى واشفع تشفع يقول إيه؟ يا رب أمتي أمتي فيأذن الله عز وجل بأن يبدأ الحساب. أول حاجة من الحساب إيه؟ تطير الصحف. وكل إنسان ألزمناه ألزمناه طائره في عنقه. عشان لو بيعمل أنا خدت ورقة غلط، أنا بشوف كتير مش بتاعتي. لا يا حبيبي ألزمناه من باب الإلزام. إلزام طائره ونخرج له يوم القيامة كتابا. يلقاه ايه منشورا اقرا كتابك يقول الحمد لله انا ما بعرفش اقرا لا يا حبيبي هيقريك هيقريك اه بقى التاجر بقى والفيلسوف فلاسف يا شيخ هو مكتوب بأني لغه من الشمال يمين ولا منين الشمال ولا كوفي ولا مصير سياسه هتقرا وخلاص ما تشغلش نفسك انت بيض الصفحه من دلوقتي ما تسويتهاش الله يبارك علينا وعليك تعال بقى وعلم آدم الأسماء كلها إذا جاءت في قصة أبينا آدم نقف وقفة برضه مع الإمام البخاري الله سبحانه لما أذن أن يعمر الكون أعلم الملائكة مجرد إعلام هم اللي موجودين في الكون في الوقت ده مسبحين محمدين به بحمد الله إني جاعل في الأرض خليفة نقف عند كلمة خليفة دي اولا من بشريات ما يبشر الرسول به امته لن تقوم الساعة حتى تعود الخلافة الراشدة. يعني هيجي علينا أيام إن شاء الله الله يا ربنا يا رب يجعلنا إلى هذه الأيام أن نراها إن شاء الله أو لأبنائنا آه، إن شاء الله. خلافة راشدة على منهج النبوة. يعني الخلافة الاجتماعية ترجع تاني إن شاء الله رب العالمين. انت يمكن تبص على الصوره دلوقتي تقول يا غاز طب ازاي؟ قدرة الله فوق الشك والتهم. لما ربنا يحب يعمرها في حته ويخربها في حته يقول الشيء كنت يكون. المسألة مش عايزة ايه؟ يعني اه سبحان الله العظيم يعني اذا اراد الله عز وجل ان ان ربنا سبحانه وتعالى شوف لسه بيكتشفوا من اسبوعين مرض شديد والعياذ بالله تفشى في امريكا وفي بعض الدول الاسكندنافيه في شمال اوروبا مرض كالايدز واشد فكا من الايدز. لسه لسه برضه لسه مش عارفين اه بدا ال- ال- العشرات يموتوا منه سبحان الله. قال لك كله من الانحرافات الخلقيه فنحمد الله ان عافانا ها جعلنا خير امه ها سبحان الله العظيم فالخلافه سوف تاتي العلماء اشترطوا في الخليفه الخليفه بتاع المقام لا خليفة المسلمين أو الإمام في إمامة كبرى وإمامة إيه؟ صغرى، الإمامة الصغرى إمامة الصلاة، اسمها في الفقه إيه؟ إمامة صغرى، شوف إمامة الصلاة اسمها إيه؟ إمامة صغرى. لكن في إمامة كبرى اللي هي إيه؟ الحكم، أمام إمامة وأمانة ومسؤولية. لابد أن يكون في الإمام 11 صفة دخل عليه. عين صباحا أيها الراغب. خلي بالك من عين صباحا دي. ها؟ عين صباحا يا رب. قال له مرحبا. فيقول أمير المؤمنين. مرحبا أمير المؤمنين. قال له منذ كم سنة أنت هنا؟ قال لي كم سنة؟ قال له منذ سبعين سنة. قال له ومن تعبد؟ طب مين؟ قال له اعبد رب العباد قعد سيدنا عمر يساله كم سؤال عرف ان الراجل العقيده مخوخه او مشوشه خالص مفيش لا اسلام ولا توحيد ولا فبكى عمر قال له متعبد ايه؟ قال ابكي عليه اضاع دنياه واخراه قاعد حرك نفسه من كل حاجه ها لا بياكل ولا بيشرب قاعد صايم قائم محللين لغير الله ها؟ اضاع دنياه اخرى لكن المسلم بفضل الله لا تضيع عن الدنيا ولا تضيع عن الاخره اللهم متعنا في الدنيا بطاعتك وفي الاخره بجنتك يا رب العالمين خافت الملائكة أن الجن المخلوق الجديد يأتي على غرار الجن، الجن كان بيعمل إيه؟ بيفترس بعضه، القوي يمسك في الصعيد في عالم البحار، الحوت يأكل السمكة الصغيرة والغابة الأسد يأكل هل أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ إيه اللي عرفكم؟ إيه اللي عرفكم أن هيسفك الدماء يوم الناس؟ لأنه قاس المخلوق الجديد على إيه؟ على ما سبق. ها؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعشان يحط الملائكة في مكانهم عشان الملائكة يعرفوا قدرهم بالظبط راح ربنا معلم سيدنا أبونا آدم الأسماء. عرف الأسماء المسميات انت تطلع تلاقي الاسم موجود ده حائط ودي نجفة وده ميكروفون وده راجل وده ست ومسميات كلها واحدة ما تختلفش على اثنين ولا اختلفت اللغات لكن المسميات ايه؟ واحدة جت منين من المنبع منين من تعليم الله لأبينا آدم ويقال يعني يقال في بعض ال- الروايات الإسرائيلية أن أبونا آدم لما استعق عن حواء قعد قعدت تدور عليه ليل نهار عايز انا راح فين هو يدور في النهار ويستريح بالليل فاول ما تثبت فيه قال لها اسكتي ده انا تعبت تدور عليك بالنهار واستريح بالليل قالت احنا من ساعه ما اتطرقنا وانا قاعده مكاننا اهو سبحان الله لا اله الا الله يعني طبعا اذا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اذا ورد لك خبر عن بني اسرائيل لا تصدقه ولا ايه؟ ولا تكذب ربما صدقت ايه؟ كاذبا او كذبت صدقا او صدقا يعني سبحان الله بس ما وافق الكتاب والسنه نمشيه لكن يعني مش معنى كده ان ده ايه؟ إجح- يعني اجحاف بحق النار ابدا والله ولكن روايات يعني شوف مش كل ما يروى في الكتب يعني يصدق ويقال المهم علم ادم الاسماء كلها وحصل امتحان من من نجح ومن رتب من تفوق ابونا ادم اول ما عرفوا كده سبحانك أه، لما سالهم انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا ايه؟ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا دي خطيره الايه دي ليه؟ مش كل واحد يفتي لا تعرف كيف حاول بس حلال حلال اتكل على الله اتكل على الله يعني ايه؟ ما هو اتكل على الله بس لما ما تديش داهيه واثق من الفتوى واللي ما سمعتش السؤال ده بالناس الفلاني والشيخ قال كذا بالنص لكن تروح تغير الكلام وتحور الكلام اتق الله يا عبد الله اتق الله قال فيه الآية الثانية لا شية فيها قصة البقرة قصة الايه؟ البقرة اللي سميت اسمها الايه؟ السورة قصة البقرة تعلمون قصتها لكن نقولها من باب أن أولادنا يسمعوها أتمنى ألا أسمع شكوى من أب أو أم وبالذات من ولادنا رواد المسجد أنا ببقى سعيد بيهم أولادي اللي في المسجد ببقى سعيد بيهم متفوقين في دراستهم مطيعين لآبائهم وأمهاتهم قدوة صالحة في المجتمع اما اشوف ابني اللي بيحضرني في المسجد ابوه وامه بيشتكوا لا لا لا لا حتى ولو كان ابوك سكير خمر فما عليك الا ان تطيعه وان تبره وان تحترمه وان تنحني له وان تظهر له من البر والخير ما يجب عليك ان تظهره لابد اوعى حافظ وحاذر ان يبيت ابوك غاضبا عليك حتى وان كان رجلا منحرفا او امك حتى وان كانت عاصيه ان تبيت باقيه منك بسبب او من غير سبب قبل ما تنام اطمئن ان الاب والام راضيين اما حياتي اصل ام بتفرق بينه وبين اخواتي اصل ام بصراحه بتحب البنت عننا اصل ام بتحب حماده عن مش عارف ايه الكلام ده كله لا يسوغ لك ان الا ان كل ليله تسترضيهم شوف الرسول قال له ايه صلى الله عليه وسلم رايح فين؟ انا رايح معاك يا رسول الله رجال قال له اجل الك اب اب الك ام قال له ايوه قال له ايه؟ وبكيا أبكيتهما وأنت آتي عيطوا عليك وأنت مسافر وجاي ورايح تجاهل عشان يمكن تقتل؟ قال نعم. قال اذهب وأضحكهما كما أبكيتهما والزم أقدامهم ففم الجنة. عند رجليهم هتلاقي إيه؟ شوف ده الجهاد في سبيل الله ومع رسول الله وفي إعلاء كلمة الله والرسول قال لا روح ارضيهم، روح ضحكهم، روح اقعد عند رجليهم هناك هتلاقي الجنة مش هتلاقيها في أرض المعركة. انا مش عايز اخوض بقى في في من يترك بقى الاسره ومن غير عائل وتحت عناوين شتى ويطلعوا لنا بقى في في اراء غريبه لا سند لها لا من كتاب ولا من سنه. انا مش هدخل في ايه؟ وبس عشان مش عايزين ايه؟ نقطع في فرد بعض. يعني المساله بقى يعني إيه؟ وعلى ذكائك انت فهم الباقي. ها؟ يعني للاسف يحزنني ان يعملوا اجتماع في مسجد عشان ايه؟ احنا عايزين بقى نعمل اجتماع عشان نطير عمر جنب الساحه. مسلمين موحدين بيخرجوا في سبيل الله. ومن ومن ضمن الجهاد ان يجاهد عمر واتباع عمر يقول لك عايزين نضيع حسن بن فلان ربنا شفى الله مرضى القلوب بصراحة هذه دعوة الله تفسير عمر أبو غير عمر أه. أما عشان أنا يعني أقول لك إن طريقتك فيها خطأ ما تعتبر ده يعني لأن ولائك ليس للإسلام لو كان ولائك للإسلام لقبلت النصيحة سواء كانت لك أو عليك والله لك أخذت بها فصنعت خلق لا مش مش لك مش عارفه ان النصيحه زي شويه او سخنه شويه او او خلاص يا اخي قل جزاك الله خيرا تقول احنا عايزين آه، سبحان الله وبعدين عيل لسه كان يعني قاعد على القهوه من شهر وبعدين مجرد لحيته فرقت لبس جلباب خطير وحط سواه وخرج خرج 40 يوم صار ابن تيميه لا لا لابد ان تطول عن الناس في اقدارها ولابد ان نحترم الناس وان نجل اهل العلم ولا داعي للخوض في الاعراض لا وبعدين يعني ما نسال الله السلام يعني سبحان الله يعني دي ما ت- والله اهلكم راضيين بكده هم احرار يا كانت انت تخرج بقيت حياتك روح يا اخويا يا ما ترجع الا لما قبل ما تموت بسنه ما دام انت شايف كده صح لكن ليس لك سند من كتاب او سنه لما انا واحد يقرب عليا دليل من من من من الصومال جاي يبلغ فيا يعني يبلغني دعوه الله يا جدع ده انا اللي اجيلك انا اللي اجيلك انا اللي مكلف ان انت لما تسال انا اللي اجيبك ليه لما تفهم لغه عربيه وتفهم القران لا، سبحان الله لا اله الا الله نسال الله ان يشرح صدورنا جميعا وان ينزع الغل والحقد والحسد من قلوبنا وان يجعلنا اخوه متحابين في الله آه. آه الله سبحانه وتعالى في مساله ال- البقره صعبها على بني اسرائيل لانهم شددوا فشدد الله عليهم. في مجالس النساء اليوم بعض المجالس بيشددوا على الاخوات. دلوقتي حرموا من ضمن ما حرموا قراءة الصحف والمجلات حرام الاشتلاء حرام. ليه يا ست؟ جبت منين الفتوى دي؟ أصل الصحف فيها غيبة ونميمة واللي بيقرأها كأنما هو مغتاب مين قال الكلام الغريب ده؟ يعني انا اقعد منعزل عن العالم ما اعرفش مين اخويا اللي بيتذبح في البوسنه ها؟ وبنتي اللي بت- بتقتل في في في القدس او في فلسطين او في بورما او في تايلاند واقعد كده منغلق عن العالم ما اعرفش ايه اللي بيحصل للمسلمين وحتى ادعي لهم دعوه خير ازاي انقطع عن العالم؟ لا تشددوا فيشدد الله عليكم حرموا عليهم اكل اللحم ليه يا ست؟ الجزارين بيسبوا الدين بيفتحوا وبيسبوا الدين شوف اغتابوا المفتح واغتابوا الكسرين كلهم عن فيهم اناس وكثير منهم طبعا يتقي الله رب العالمين وحسابه على الله والمسلم كل ما شهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله يفتح على اسم الله سمى ام لم يسمي طب لو انت ذبحت بيتك فرخه او ما على ذلك ونسيت ان تسمي الله ذبيحتك حلال ام حرام؟ حلال حلال ان شاء الله لانك بفضل الله مسمم في كل وقت وغفر لامه الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه فمن شدد تشد على بني اسرائيل الراجل فقير عنده قصر عيل واخوه مليونير ما عندوش ولا عيل مين يرثه؟ اخوه اخوه مستني يموت يموت ما راح قتله وغير سيدنا موسى كريم الله قال قال له اخي قتل ولا ادري ما الذي قتله اسلام بني اسرائيل بقى بني اسرائيل يحبوا الايه؟ الاشاعات يحبوا الحاجات اللي زي اه المصيبه زي دي اه طب نعمل ايه دلوقتي؟ ايه نعمل ايه؟ سيدنا موسى قال لهم ان الله يامركم ان تذبحوا بقره ثم قال يا موسى يقول لك ان اخاه قد قتل ولا يدري من القاتل فتقول لنا اذبحوا بقره ايه علاقه ذبح البقره بايه دي ايش دخل دي بدي؟ يقول حاضر نذبح بقره وخلاص ان الله مش ده بيقول لهم انا بامركم يقول ان الله يامركم ان تذبحوا بقره شوف شوف التاريخ بقى قالوا اتتخذنا هزوا يا موسى بتستهزأ بنا بتستهزأ بنا يا سبحان الله كريم الله هيستهزئ بيه في, في اوامر الله يا راجل ده اتهموه بانه قتل اخاه هارون يبقى في اتفاق غزة ريحه ولا غيره ها؟ ما يتهمش اي حد انه يقول لك ازاي ده الراجل مسكه ربيب في ال- في الكريس قال له ازاي تتنازل عن اريح؟ لا طب غزه وتكس غزه وراء طب اريح ازاي؟ طلع لهم التوراه من جنبه من شغل الاصحاح رقم كذا صفحه كذا طبعا ده ملعون من عمر اريحه أهو. فهم يطلعوا ما خافوش من المسلم مفيش مسؤول مسلم عربي وهو بيتكلم طلع المصحف وقرا ايه؟ لا ده كده ازاي؟ يبقى متطرف ها؟ يبقى بتوع المساجد ها؟ يبقى مصيبه. الثاني بيعتز بتقول له لا لا لا ده انا اديتهم اريحه بناء على تعاليم التوراه. وكان وزير الدفاع بتاعهم موسى ديان بعد 67 راح قال اسرار بعض اسرار من الحرب. فالصحفيين بيسالوه يا عم اسكت بقى خلاص خلاص احنا مش هنسالك تاني انت بتقول الاسرار بتاعت المعركه طب العرب كده يسمعوا قال لهم العرب لا يقرؤون وإن قرأوا فإنهم لا يفهمون وإن فهموا فإنهم سريعا ما ينسون دار الشخصية عرفنا احنا العاطفة بتاعتنا سبحان الله وتنزل على سبحان الله تحت زلزال كل الناس عارفة خبر لا لا احنا نتقل لا نروح الجوامع بقى وبتاع. الارض تسكت شويه خلاص احنا نشوف شغلنا بقى لا اله الا الله بالضبط زي ما ربنا حكى عن هؤلاء الذين ركبوا ال- ال- البحر لعب بهم الموت خلاص أو- اوشكوا الغرق لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين بس انت وصل مع الفرق فلما نجاهم الى البر اذا هم بربهم يشركون هكذا الانسان طبيعته فاذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا ما به من ضر ها ان مر كان لم يدعنا الى ضر مسه شوف شوف شوف شوف الآية بتتكلم الناس اللي نزلت ازاي تحت الجو والنذور اللي بتتعمل دي انت اللي بتعمل وقت تعبان في المذاكره تقول يا سلام يا ربنا يكرمنا السنه دي بس في الثانويه العامه ويجيب درجه 85 ها حتى يدخل حتى كليه العلوم قال يعني مثلا كليه العلوم دي مثلا يعني ايه حتى يدخل كليه العلوم ها انا هتبع عليك يا عم خليها خروج ليه؟ يعني مخليه كرم ربنا يا اخي لما يدخل بقول لك إن- بس بس ينجح بس ويدخل اشوف بس في الجامعه بس ينجح الواد ويدخل الحته اللي كان ابوه بيتمناها يجي يقول لك في تشيخ انت فاكر النادر اللي انا اقول ويخرج في دي تعرف انه ولا حاجه الحاله اللي من دول يعني يصح تجيب يا ابني كان عيب لا اله الا الله نزع له تحصيل انا قلت له قد خطا اوام لا اله الا الله خلاص ده نزلت عليه طريقه موحده انت كنت بتقول ايه فانت ما كانكش تنجلب فبلاش النزور الموسعه فلا ما تنزلش قوي تحت الناس تخفها شويه زي الست اللي اللي جاي الاسئله اللي بتجيب لنا يقول لك انا كنت ندمت ان لو ابني ربنا شفاه هصلي كل يوم 100 ركعه يا ست قولي ركعتين قولي ركعتين جاء وقت عليها اصل انا مش معقول طب الحل ايه؟ والله ما عنديش حل مش 100 ركعه صلي متقعده ايه كده؟ ان النذر لم يفرضه الله عليك فاذا فرضته انت على نفسك صار فرضا فان قصرت فيه توجبت عليه يوم القيامه المساله صعبه مساله صعبه طب وليه؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذونها هدوء؟ سبحان الله يا جماعة، فاتهموا كريم الله موسى بأنه قتل أخاه، سيدنا هارون كان حماية، فطلع هو وأخوه الجبل، فأدركت هارون المنية فمات، فدفنه موسى، قال أنا هنزل لبني إسرائيل الناس بيسألوا راح دفنه في السجن. أين هارون؟ قالوا وافته المنية وفاه الله لا أنت قتلته ليخلو لك الجو عارف؟ كريم الله ونبي الله ورسوله يقتل إذا قاتل إرهاب يعني إزاي سبحان الله فراح الملائكة حملوا جثة هارون فصارت أمام بني إسرائيل فرأوها سليمة ده الحب الشرعي يثبت أن مات بالسكتة القلبية بأمر الله ولا تكونوا كالذين ايه اذوا موسى فبراه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا جماعه اذبحوا بقره قالوا طيب البقره دي يعني ممكن اذبحوا بقره حاضر عاوزين كلام لايه للامر يروح جاي من السوق جايب بقره وذبحها صح لا عند عندنا صح عند بني اسرائيل ايه لا مش صح ازاي البقره دي لكنها تنكر لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك راحوا رضا طب انت قلت لنا على السن طب لونها ايه؟ يا ابني البقرة هتتأجي بقرة تتبقى الصفراء فاقع لونها تسر الناظرين يعني زي ايه؟ هل كأن الشمس تشع من جلدها صفر لدرجة ان الجوز كان الشمس بجسها من جوه طيب البقرة دي قاعدة لللبن ولا للحم ولا للحرف قال لا يعني لا سبق الحرف مسلمة لا شية فيها ما فيهاش ولا حتة بيضة قاعد يدور الأوصاف دي كلها ما تنطبقش في بني إسرائيل إلا على بقرة واحدة والبقرة دي لها قصة وتوحد الله ولد ابوه رجل صالح جاب عجله صغيره وربطها في سابها في البراري سبعه اللي يجي يجري وراها تجري يعني بقره غير مستأنفه عامل زي كانوا بيشوفوا الجماعه الهبل بتوع اسبانيا والجماعه دول والامريكان لما يركبوا الطور الهايج ويركب يربطوا له ايده ويفضل الطور يتطفط اهو ده لو مات مات منتحرا عاش كافر ومات منتحرا جمع فاوعى شوف عظمة الإنسان بقى ومن ركب البحر وهو مرتل يعني البحر إيه؟ هايج فمات كان منتحرا يعني التكرش والطلاق موجود سنة أما الطلاق ينقشع لا لا لا حمل اترك على ربك أيوه الله ستار لكن خذ الأسباب خذ الأسباب الإنسان بيحافظك على كيانك فالراجل ادركته المنيه فقال لمراته لما ابني يكبر انا ما سبتلوش حاجه انا كنت بروح الارض اجيب المحصول اللي فيها اقسمه ثلاثه ثلث لابويا وامي وثلث لبيتي وثلث اتصدق به في سبيل الله فربنا يكرمني في ايه في الولد ده وفي العجله الصغيره دي وكان ابوهما صالحا ف الولد كبر وضاقت الحياة به وبأمه الأرمان قالت له يا بني إن أباك قد ترك لك بقرة في البراري روح هاتها وبيعها قال له طيب قال لها طب يا أمي وأنا إزاي أعرفها قالت أبوك قد وصفها لي إنما جلدها مذهب كأن الشمس تشع منها إذا ناديت علي وقلت تعالي بقدرة الله جاءت إليك صيعة أما أي واحد ينادى عليها مش هتيجي دي متبرمجة راح الولد تعالى بقى جات البقر وقتها قالت روح بيعها في السوق بكام؟ هتبيعها ب 100 جنيه حاضر راح وقتها قابل واحد في السكه قال له واحد قال له راح السوق ليه؟ قال له بيع البقره دي قال له اشتري اشتري قال له اشتري قال له ب 200 ليه عليك يبيع ولا ما يبيعش؟ يبيع فرصه قال انتظر حتى اسال امي اولادنا يسمعوا الكلام عشان يشوف ياخد نص كده لان احتمال لو بقى حبتين يبقى ظالم وامه مش عايزه تبقى ظالمه احتمال يبقى فيها جشع اتعامل ما دام هو راضي اداله بس كلفته كلفته اه ماشي البلد الوحيد اللي في العالم اللي مكتوب في المحلات البضاعة المباعة لا ترد ولا تستثمر. الفاتة ثلاثة لزوم الحاجة بقى. روح عند دولة الكفر تاخد الحاجة وبعد ما تطلع مش راضي ترجعها له ويعتذر لك يجيب لك غيرها يديك فلوسك الكافر لأنه لا يدخل النار والحاج محمود اللي بيحب كل سنة ما يصدق إلا إزاي يقول لك آه، خلاص ما ينفعش طلعت من المحل خلاص إزاي يعني؟ البيعان بالخيار طب أنت كسبت دلوقتي ويوم القيامة لما اتعلق أنا في رقبتك كمشتري تروح فين من الله؟ البياعين التانيين الكبار بقى تجار الجملة يقول لك خلي بالك ال- السنة الجديدة هتشد السلعة الفلانية وتروح مخزن الإيه؟ فيقول له فين يا حاج؟ يقول له مفيش منين؟ منين؟ خدنا الغرف وقال منين؟ مفيش يا عم الحاج ده انا مسنود اللي شويه خشب ولا شويه اسفنت ولا شويه حرير ولا بتاع ده منين؟ ها؟ وهو لا يعلم انه اذا احتكر فقد لعن المحتكر ملعون يعني مطرود من رحمه الله لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا كله ما ينفع ملعون يعني مطرود الم- المحتكر ملعون والجالب مرزوق يجب الاستعانة لا يا عم خد يا عم و- و- يعني بكرة ربنا يبارك علينا وعليك يسره ولا تعسره امال ايه؟ رحم الله رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى سمح في كل معاملاته ماشي يا عم عليا ب- ب- بنقص 100 ماشي نقص 100 يا سيدي اخدها يوم القيامه منك اخد ال 100 اخد 100000 اخد قصر في الجنه ايهما اربح ايهما اكسب قال له اسال امي يا ام انا لقيت واحد بيقول لي قلت له خلاص يا أخي، السوق الجاي اتقابلك مع حاله بديه وهو عاجل الفكره قبل الراجل قال له يا بيع الا بيع اشتري يا عم قال له اشتري ب 300 قال له انا اسال امي برضه لو فيلسوف من فلاسفه العصر يقول لك ده مش فاهم لغه السوق لا انت هو يعرف لغه السوق وانت تعرف لغه السوق ها غيرك انت في فرق بين القبض والهمزه مشرق والمغرب فالمهم امه فهمت الحكايه قالت له يا بني والله ما هذا بشرا ده مش بشر اساله اللي ابيع ولا ما بيعش الحكايه مش سهله كده قال له قال له بقول لي امك بتقول امي بتقول لك ايه ابيع ولا ما بيعش قال له بيعها ولكن لا تقبل في ثمنها اقل من ملء نفسها ذهبا يعني البقره تتذبح وتتسلخ وتبرد الجلد بتاعها ولها سرايك ذهب هو ده ثمنها المواصفات بتاع البقرة الصفراء البقرة لونها اللي تضر الناظرين اللي فيها المسلمة اللي فا- لا فارض ولا ذكر العوام بين ذلك لا تسقي الحرث ولا أرض، كل ده كله لم تقع هذه المواصفات كلها إلا في بقرة اليتيم ابن الرجل الصالح. شوف القصة ماشية ازاي. راحوا جابوا سي- سيدنا راح ذبح البقرة فقلنا اضربوه ببعضها. واخدين حته لحمه وضاربين الميت راح الميت واقف على رجليه يا كريم الله قال له نعم قال له اخي قتلني وراح ميت تاني يشاهد بعد كده آه، سبحان الله وهم اهل جزء لا شية فيها هكذا ذكر الامام البخاري رضي الله عنه الآية الأخيرة في هذا الدرس وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها شئتم منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه نغفر لكم خطيئاتكم او خطاياكم على قراءتين سنديد وسند المحسنين. ايه قصه دخول الارض؟ دخول هذه القريه. طبعا انتم عارفين نجاة بني اسرائيل من من فرعون مع سيدنا موسى. هم سبحان الله عشان تعرف تاريخهم بايجاز بسيط عشر دقائق وتعاملوا مع سيدنا موسى لسه رجلهم مبتلة من البحر ولا موسى ده يلحقنا فرعون ما تخافوش ان معي ربي سيهديه عبروا وعدوا وصلوا الى صحراء سيناء نجاهم جبل فرعون خلاص منا ولا مش منا؟ كان الراجل بعد النجاة انت بتعمل ايه؟ لما بيبلغك ان الواد نجح وخد الاعداديه ولا الثانويه العامه الله خلص اول حاجه بتعملها تروح تخر لله ساجدا صح ولا لا؟ او على الاقل تقول الحمد لله يا رب العالمين احمدك يا رب ف... اول ما عدوا يا جماعه قاعدين على الشط جايبين تمثال وعاملينه اله وبيعبدوه موسى نعم اجعل لنا الها كما لهم الهه ده اول الايه اول القصيده اي ده اول قصيده كفر لسه ما عرفتش بقى يا موسى يعني انت تخلينا برضه هنا يا جماعه اتقوا الله اللي بيعملوه ده مدبر ما هم فيه وباطل ما كان وما غلط قالوا طب ماشي مع سيدنا موسى شويه قالوا صحراء سيناء ده حر بسلاكين امال يعني صحراء سيناء ايه فيها مكيفات بقى طيب راح ربنا ايه ظللنا عليهم الغمام في عز الصيف الدنيا مغيمة عشان تمنعهم من حرارة الشمس وبعدين الصحراء هناكل منين؟ إيه؟ قالوا ما تخافوش طائر السمانيين يطاير ابواب ابواب وراح واقع قدامهم بلوشي كده وعلى الشجر فصل شجر هناك في الصحراء عليه ايه؟ المن اكل كده نوع زي العسل كده اكل جميل لذيذ يعمل طاقه ادي المن وادي السلوى وادي الغمام حلو عند بني اسرائيل مش حلو للاسف قالوا طيب بقى استنوا هنا بقى ها وانا بقى ذاهب لميقات ربي الميقات كان رب العباد قال 30 يوم تيجي على جبل الطور راح سيدنا موسى 30 يوم مستعد للقاء له فصاير فريحة سبب من شدة الصيام ايه؟ تعرف ريحة الصائم قبل المغرب كده بيبقى ايه؟ لخلوط فم الصائم عند الله خير من ريح المسك فسيدنا موسى قال لا اروح كده اكلم ربنا وانا باحث بقي كده اخلصت شويه عشان من الارض اللي بتطلع كده عشان يغير ايه؟ قال يا موسى اني احب هذه الرائحه رسوم 10 ايام تاني زودنا 30 10 كمان فكان ميقات ربي ايه 40 ليله اراد ان قال له خلي بالك اخلصني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين سيدنا موسى مشي من هنا في واحد اسمه موسى السامري قاعد عامل زي بتوع الاعلام كده وال واجرك الله ها ها حاول ها حاول البلاوي خلي بالك هو كان يفهم في الطبيعه وفي الفلك وفي الاتجاهات بتاعت الريح وعلم الارصاد يطلع لك خلي بالك الجو شديد البروده تقعد انت استحار يا ابن الحلال تنفع على الناس يعني هو غالبا بيراس الغيب وهو غلبان فالمشكله ان موسى السامري فاهم فراح ايه قال لهم ايه انتوا يا حراميه انتوا يا بني اسرائيل انتوا مش سرقتوا الذهب بتاع المصريين الغلابه اللي كل واحد يجي يضحك عليهم شويه على مدى 7000 انتوا مش سرقتوا الذهب؟ قال ايوه سرقنا الذهب قال طب السرقه حلال ولا حرام؟ قال لا السرقه حرام قال طب هاتوا الذهب لموا الذهب انا خلصته من الحرام ده راح صاهر الذهب ومشكل منه عجل له سم وله فتحه في المؤخره ويعملوا مع اتجاه الريح بتدريس معين ويبدو كان عالم من علماء الموسيقى والصوتيات ها تبدون المرئيات فسبحان الله ايه يدخل الهوى من فم العز يطلع من المؤخرة زي صوت الطرب بالظبط عجلا جسدا له ايه؟ خوار صوت العجل تماما قال لهم هذا الهكم واله موسى طب لسه كانوا بيعبدوا في مصر هنا عجل ابيت واشي ايزيس وزريس وام الاله وام مش عارف كده بتاع التقيله اللي بيدرسوها للعيال واللي يا بني لكن في كتب البتاع ان جدك الفرعون يا ابني انا مش جد فرعون يا ابني انا جد عمرو بن العاص ها جدي ابو ذر ها جدي الزبير بن العوام ايه اللي جدك فرعون ده سبحان الله المهم ده كان دوله بالعافيه غيرت رخم لا اله الا الله احنا مسلمين موحدين الحمد لله آه، كان جد وربنا تاب علينا الحمد لله ماشي انا عايز بره احسن واحد يطلع بتاع تاريخ يقول لك هي علم الاجناس انت بولوني هتيجي خلاص انت بولوني انت انا غلطت سبحان الله في المصحف انا غلطت في البخاري على البخاري المهم راح قلت لك مين يا اخوانا راح راجع سيد ما اعجلك عن قومك يا موسى عجزت اليك رب هم اولئك على اثر وعجزت اليك رب الا انا فتنا قومك من بعدك فاضلهم مستمرين سيدنا موسى تلقى الالواح وراجع لقي بني اسرائيل سابوا عباده الله ورجعوا لعباده العجل قال فالقى الالواح اول حاجه آه ده ده الو- الوحي كان ايه؟ كلام الله راح من شدة غضب عين الله راح ألقى الألواح مين اللي يقدر يمسكه وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال لا يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي بشدة قدامه كمان تعالى إيه اللي أنت عملته؟ قال له أنا خفت آه، تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قوم المهم حرك العجل ورماه في اليم في البحر وقال لموسى السامري ان تقول في الحياه ان أن تقول في الحياه ايه لا مثال يجي له مرض سلبي بحيث ان اي نوع من الهواء يعدي على جلده يصرخ ويتالم وحد وما يقدرش يقف جنب حد ينعزل الى ان مات والعياذ بالله رب العالمين في لعنه الله سبحان الله فنقل المساله دي قال يا جماعه دلوقتي دي غلطه تعالوا بقى انا هنقي شويه منكم بالنيابه عن بني اسرائيل يعتذروا ويتوبوا الى الله نيابه عن بني اسرائيل كلهم بعد اختار 70 واحد عينة منتقاة دول الايه؟ الصالحين بتوع ايه؟ بني اسرائيل فقرب من جبل الطور قال اخفضوا اصواتكم ان الله سوف يكلمنا اليوم الذي اعلمنا انه الله كريم ده بيقول لك يا موسى قال له نعم كم صدوق يا جماعه ستار ده انا لو باخد منه انا ستار يا رب سبحان الله شوف شوف الرسل ربنا بيديهم قدره ازاي صبر صبر ع- ع- عجيب سيدنا الحبيب يقول ايه كل ما كان يؤذى رحم الله اخي موسى لقد اوذي اكثر من هذا فصبر كان عنده مبلغ في الصبر ما عملش مبلغ بسيدنا ايوب سيدنا أيوب كان مريض آه، في جسده لكن مريض في قلبه صعبه جدا وبعدين المهم سبحان الله سيدنا موسى قال إن الله قال يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون الصاعقة نزلت على واحد واحد من السبعين مات ثم أحياهم الله بعد ذلك شوف شوف شوف النعمة قد إيه رجعوا قالوا موسى قال نعم قال بصراحة بقى الأكل ده مش عاجبنا عارف اللي بيتسلف اه فال- ايه- ايه الاكل السماك ده آه، لن نصبر على طعام واحد يا اخوانا ده احنا عابرين بس هنروح لسه نستريح في بيت المقدس قال لا فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها ورفلها هم اتعودوا في مصر على البقوليات فمش قادر جسمهم يتعود على الاكل التاني قال لك احنا ناكل الاكل اللي ايه هل يدوبوا مصر عن اي مصر من الامصار يعني بلد من البلاد كده اللي حوالينا فيها الاكل ده خلاص لان متطلب منهم طلب قال لهم في يا جماعه عايزين نروح بيت المقدس انا نفسي بقى اقعد بقيت ايام في بيت المقدس خلاص بقى اللي بيقول لك احنا لينا حق من النبي الفرنسي اقعد بس في بيت المقدس قال طيب يعني ده فيها يعني قوم جبارين لا ما تفوش راح بعد 15 قبيله خد من كل قبيله اشجع واحد انتوا اللي قدر تروحوا تعملوا لنا استطلاع مين اللي في بيت المقدس راحوا للقدر الشجعان رجعوا قالوا لا انهم من العمالقه العمالقه الواحد منهم ياخذ احدنا في كمه لا اذا انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون الشجعان امال الجبناء يعملوا ده الاتفاق شجيع ها يعني ليش اللغه الشجيعه دي الاتفاق شجاع ها كده هو امال ازاي كان ايه بقى يقول لك احنا اقوياء لا هم هم مش اقوياء احنا الاضعف بس خلاص الا اذا انت وربك فقاتلا انها هنا قال ربي اني لا املك الا نفسي ونفسي خلاص انا ما اقدرش خلاص انا يا رب لان موسى كان يتمنى ان يذهب في بيت المقدس ما حققتوش الامنيه عينه سبحان الله اصل يا ربي بالقرب منها ولو ولو برابية حجر يعني كده على بعد يعني فدفن قرب بيت المقدس برمية حجر وكان يتمنى دخولها وربنا قال لهم ادخلوا القرية ايه؟ ادخلوا هذه القرية سجدا فدخلوا منبطحين على الارض وقولوا حطة اي قولوا حط عنا خطايانا يا رب فقالوا حنطة فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فكانت عاقبتهم والعياذ بالله رب العالمين ان حرموا من فضل الله وحرموا من دخول بيت المقدس وضربت عليهم الذله والمسكنه وكتب الله على هذه الامه ان يبعث عليهم من يسومهم سوء العذاب هذه بعض ايات في صحيح البخاري قد وقفنا عندها ونكمل المسيره ان شاء الله في الاثنين القادم جزا الله خيرا الجميع وبارك فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته